وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وأنا أقول كل عام وأنتم بخير أقول كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حال عباداتكم كيف حال رضا الله عنكم كيف حال حياتكم مع هذا الدين في هذا الدين لأجل هذا الدين كيف حالكم مع الله إننا بحاجة دوما إلى وقفات ونحن حين نتحدث عن الصحابة وسنبدأ منذ هذه الحلقة في الكلام عن سيدنا أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إن شاء الله بإذن الله تعالى أقول أن ذكرنا لهؤلاء الأكابر ذكرنا لهؤلاء الأكابر لكي نعيش الدين إننا نريد أن يعني نعيش نفسية أبي مسلم الخولاني حين كان يقول أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا إننا بحاجة إلى أن نعيش هذه النفسية أن نزاحم الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون معهم حوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه إننا نريد أن نكون معه يوم القيامة لذلك أقول أن هؤلاء الصحابة حين نذكر حياتهم فإنهم واجهوا ما نواجهه اليوم قال سبحانه لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك قل ما كنت بدعا من الرسل فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجه ما واجهه الصحابة قبله وأصحابه واجهوا ما واجه الناس قبلهم ونحن نفس الشيء نواجه ما واجهوه هو هو نفس الشبهات نفس الشهوات بشر فلذلك حين نتكلم عن الصحابي مش بنحكي قصة مش بنروي رواية مش فيلم هو وإنما للاقتداء والتأسي لذلك سيكون منهجنا في التركيز على المواقف إذا أردنا أن نتكلم عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه نقول أبو بكر رجل المواقف رجل في كل المواقف في اليقين رجل في الورع رجل في الثبات رجل في العلم رجل في الدعوة رجل في الجهاد رجل في البطولة رجل في الكرم والبذل رجل والإنفاق رجل رجل الرجال تعالوا لنتعرف الأول أول من هو أبو بكر أبو بكر الصديق السابق إلى التصديق الملقب بالعتيق المؤيد من الله بالتوفيق صاحب النبي في الحضر والأسفار ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار رفيقه في الغار وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة الأخيار وعامة الأبرار وبقي له شرفه على كرور الأعصار ولم يسمو إلى ذروته همم أولي الأيدي والأبصار حيث يقول عالم الأسرار ثاني اثنين إذ هما في الغار إلى غير ذلك من الآيات والآثار ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي غدت كالشمس في الأسفار في الانتشار كالشمس في الانتشار فضل كل من فاضل وفاق كل من جادل وناضل ونزل فيه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل رضي الله عن أبي بكر والله جل جلاله قال فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى أبو بكر أول من صلى معه وآخر من صلى به الذي ضاجعه بعد الموت في قبره رضي الله عن أبي بكر من هو أبو بكر هو عبد الله هذا اسمه امال ابو بكر هذه ايه دي كنيته والعتيق ده ايه او الصديق لقبه طب ايه الفرق بينهم اسمه الذي سمته به امه وانتسب به الى ابيه عبد الله ابن عامر كنيته الكنيه ما سبقه ابو او ام ابو بكر دي اسمها كنيه كنية أبو بكر لم يكن له ولد اسمه بكر وإنما كنية أبو بكر اللقب ما أشعر بمدح أو ذم الصديق طيب نرجع تاني لاسمه بقى عبد الله اسمه عبد الله سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله أبوه اسمه عامر لقب أبوه أبو قحافة لكن اسمه عامر يبقى اسمه عبد الله بن عامر ابن عمرو ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في الجد السادس مرة بن كعب طب عمر سيدنا أبو بكر كان أصغر من النبي بثلاث سنين قيل أنه ولد بعد عام الفيل اختلف العلماء في تحديد المدة قال بعضهم عام وقال بعضهم بثلاث سنين عرفنا أبوه اسمه عامر طب أمه مين أمه اسمها أم ال... كنيتها أم الخير اسمها سلمى بنت صخر بن عامر ابنة عم أبيه اسمها سلمى وكنيتها أم الخير سيدنا أبو بكر تزوج آه تزوج مرتين في الجاهلية قتيلة بنت عبد العزة وولدت له عبد الله وأسماء ذات النطاقين وأم رومان بنت عامر وولدت له عبد الرحمن وعائشة يبقى تزوج في الجاهلية امرأتين قتيلة وله منها عبد الله وأسماء وأم رومان وله منها عبد الرحمن وعائشة وتزوج في الإسلام من امرأتين فكان عنده أربع زوجات اثنين في الجاهلية واثنين في الإسلام أسماء بنت عميس ولدت له محمد كانت عند جعفر بن أبي طالب قبله فولدت لجعفر محمد وتزوجها ثم تزوجها سيدنا أبو بكر فولدت له محمدا أيضا وتزوجت بعد أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له محمدا أيضا فأنجبت ثلاثة اسمهم محمد محمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع تزوج في الإسلام مرتين أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة ابن زيد وولدت له أم كلثوم بعد وفاته كان أبو بكر رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة نزل على أبيها خارجة بن زيد فتزوج ابنته سيدنا أبو بكر الصديق الصديق زي ما قلنا لقب من ألقابه بس كانت له ألقاب كثيرة منها العتيق عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقا أيضا من ألقابه وهو الأشهر الصديق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف أحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان كان الرسول صلى عليه نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان من ألقابه أيضا الصاحب قال تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فمن ألقابه الصاحب من ألقابه الأتقى لقول الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى من ألقابه أيضا الأواه قال إبراهيم النخعي كان أبو بكر رضي الله عنه يسمى بالأواه لرأفته ورحمته نشأ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نشأة كريمة طيبة في حضن أبوين لهما من الكرامة والعز في قومهما مما جعل أبو بكر رضي الله عنه ينشأ كريم النفس عزيز المكانة في قومه قبل ما ندخل بقى في حياة سيدنا أبي بكر إسلامه وما بعد إسلامه لازم ناخد الوصف الخلقي لسيدنا أبو بكر علشان نشوفه في المنام نبقى عارفين شكل سيدنا أبو بكر إيه أوصافه الخلقية شكله إيه قال قيس بن أبي حازم دخلت على أبي بكر وكان رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض خلي بالك يبقى سيدنا أبو بكر كان نحيف رفيع خفيف اللحم يعني مش تخين مفيش لحم يبض لحمه مفيش خفيف اللحم أبيض والعرب يقولوا للأبيض اللي هو محمر آدم ما يقولوش عليه أبيض الأبيض اللي احنا بنقول عليه أبيض ده يقولوا عليه أصفر اللي هو البياض الشاهق أو يقولوا عليه أصفر عشان كده يقول عن سيدنا أبي بكر أنه كان أبيض تخالطه صفرة يعني أبيض شاهق أبيض أبيض ده يقولوا عليه أصفر أبيض شاهق يبقى خدت بالك الأول ان هو كان خفيف اللحم يبقى مش هتلاقي لحم في وشه آه، مش هتلاقي لحم في لا نحيف اتنين ابيض ابيض يميل الى الصفرة تخالطه صفرة ابيض ابيض ثلاثة طويلا حسن القامة كان طويل رضي الله عنه نحيفا خفيف العارضين العارض اللي هو الشعر ده ده يقولوا عليه العارض العارضين اللي هو الشعر النابت على جنب اللحية ده شوف ده كتير ازاي هو ما كانش فيه هنا شعر كتير كان خفيف هنا والشعر هنا تقيل يبقى من من الجهة دي العارضين في كان رضي الله عنه خفيف شعر العارضين أجنأ تلاقي الناس الطوال لما يبقى طويل قوي تلاقي مميل لكده في الكتفين منحنين شوية لقدام نتيجة الطول قوي فتلاقي الكتفين مايلين لقدام عشان ك... الميل لقدام ده اسمه أجنأ أجنأ أجنأ يعني ميل في الظهر لا يستمسك إزاره يسترخي إزاره عن حقويه ما كانش له وسط ال ال الناس اللي لهم بطن لما يحط البنطلون البنطلون يمسك احنا بنقول البنطلون او البنطال هو اسمه الازار الازار بيربط على الوسط على الحقو سيدنا ابو بكر كان ازاره لما يربطه على الحق يقع ليه مفيش تخن مفيش بطن تمسكه مفيش وسط فكان بيسترخي عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاثة لا ينظر إليهم لا ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزار سيدنا أبو بكر فزع قال له يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد منه ذلك قال لست ممن يفعله كبرا خلي بالك بقى من الكلام الإزار الناس اللي بيفصلوا بنطال بنطلون طويل يجرجر أو لابس جلابية طويلة تجرجر الطول الإسبال ده حرام لا ينظر الله إليه سيدنا أبو بكر كان هو أصل إزاره قصير بس بيقع بينزل عارف اللي كل شوية يرفع إزاره كده يرفع بنطلونه كده لأنه بيقع فالرسول قال لست ممن يفعله كبرا أما اللي هو مفصله أصلا طويل يقول لك أنا مش عامله كبر طب قصره يقول لا هيبقى شكله وحش يبقى كده كبر عرفت ازاي لازم تقصر بنطلونك اخر حاجة فين الكعبين الكعبين لما العظمين الناتئين على جانبي القدم بين القدم والساق هم دول اخر حاجة ما تحت الكعبين من الازار ففي النار سيدنا ابو بكر زي ما قلنا كده ما كانش له بطن ما كانش له كرش ما كانش له وسط عشان كده كان بنطلونه يقع ما بيمسكش ازاره آه كان رقيقا معروق الوجه عايز يقول كده ملوش وجنتين فيهم لحم لا كان عظم معروق العروق باينه غائر العينين عينيه داخله لجوه اقنى قرته طالعه لبره شويه يعني غائر العينين اقنى حمش الساقين رجليه رفيعه من تحت ممحوص الفخذين ملوش فخاد عريضة رفيعة شديد الخلق في الفخذين مع قلة لحمهما يعني العظم كبير بس ما عليهش لحم وكان ناتئ الجبهة عاري الأشجاع يعني مفاصل الأصابع دي ما فيهاش شعر الشعر ده مش موجود في الأصابع يخضب لحيته وشيبه بالحناء والكتم كان لحيته يحنيها بالحناء والكتم هذا وصفه الخلقي انه طويل وأك... كتافه مميله شويه آه هنا اللحيه ما فيش شعر اللحيه بتبدا من هنا شعر كتير آه ناتئ الجبهه غائر العينين ليس له آه كرش ولا بطن ده وصفه ابيض عشان تقدر تتصوره لعل الله يرزقك ان تراه في المنام من مناقب سيدنا أبو بكر أنه ليس من الصحابة من أسلم هو وأبوه وأمه وزوجاته وأولاده وأدركوا النبي كلهم إلا أبو بكر من جهة النساء والرجال كان يقال للإيمان بيوت وللنفاق بيوت فبيت أبي بكر من بيوت الإيمان من المهاجرين وبني النجار من بيوت الإيمان من الأنصار فتجد سيدنا أبو بكر أبوه أسلم وأمه أسلمت وزوجاته أسلموا وولاده كلهم أسلموا وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان البيت كله مسلمين ودي من نعم الله ان يبقى البيت كله ملتزم ان يبقى البيت كله بيحب الدين ان يبقى البيت كله طيب ان يبقى البيت كله قريب ان يبقى البيت كله موافق ان يبقى البيت كله على منهج واحد الاولاد والاباء والاجداد والاحفاد كنت بقول ان من نعم ربنا على الانسان انه لما يحب حد يلاقي ولاده بيحبوه ما يخالفوش ما يبقاش في مشاكل في البيت سيدنا أبو بكر تميز بخمس حاجات العلم بالأنساب اثنين الثروة والغنى كان تاجر كان موسر كان غني ثلاثة متواضع موضع الألفة من قومه كل القلوب بتميل إليه لدرجة أنه كان يحلب للحي أغنامهم فلما تولى الخلافة قالوا صار خليفة لن يحلب لنا الأغنام فقال بل أحلب وحلب له متواضع جدا أليف محبب في قومه أربعة لم يشرب الخمر في الجاهلية ولم يزني خمسة لم يسجد قط لصنم حتى قبل الإسلام سبحان الله العظيم خمس حاجات عجيبة جدا لا لا لا, لا. ده انت لسه هتقف مع سيدنا أبو بكر مواقف أعجب من هذه ألف مرة ألقاكم على خير في الحلقة القادمة مع سيدنا أبي بكر أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله